بسم الله الرحمن الرحيم المفروض دي السلسلة اللي احنا كان عبارة عن مدخل لتاريخ المسيحية وقراءة العهد الجديد بدايتها خالص كانت في مسجد الخلفاء الراشدين في شبرا الخيمة والمفروض ان انا معاهم كنت خلصت قراءة الاناجيل الاربعة واعمال الرسل وكان في مقدمة كده عدتها مرة تانية لما بدأت معاك بقى ايه الجزء التاني منه ان هو بدأنا برسائل بولس اللي احنا عارفين ان بولس كتبها والمفروض ان احنا شرحنا او قرأنا رسائل كتير له احنا مرتبينها بحسب آه، ترتيب ال- الكتابة صح؟ ايوه كتابته يعني فاحنا خلصنا كل حاجة ما عدا رسالته الى اهل روميا دي احنا كنا بنشرح فيها خلصنا الرسالة الأولى إلى تسالونيكي والرسالتين بتاع كورنثوس وغلاطيا وفيليبي وفيليمون واحنا حاليا شغالين في رسالته إلى أهل روميا المفروض احنا آخر حاجة شرحناها كانت الإصحاح الثالث المفروض بولس من بداية رسالته إلى أهل روميا هو زي ما قلت في آخر التسجيل اللي احنا لسه فاتحينه هو بيأصل لفكرة الفداء والصلب عنده لكن احنا قلنا قبل كده ان الفداء والصلب بالنسبة لبولس مختلف عن ال- الفداء والصلب بالنسبة للمسيحيين حاليا لأن المسيحيين حاليا رابطينه بالعقيدة اللي فوقيها اللي هي التجسد ألوهية المسيح والتجسد مربوط بالعقيدة اللي فوقيها اللي هو الثالوث لكن بولس ما كانش بيعتقد ان كل ده لازم من اجل الصلب والفداء لكن هو كان بيعتقد ان انسان بار آه، آه، ان انسان اخطا اللي هو كان على صوره الله اللي هو ادم اخطا ودخلت الخطيه الى العالم فيجي انسان تاني برضه على صوره الله اللي هو صوره ادم قبل الخطيه فيموت فيدخل البر مرة أخرى إلى العالم ويعيد الناس مرة أخرى إلى الصورة اللي هم كانوا عليها قبل ما آدم يخطئ الموضوع ده احنا كنا شرحناه باستفاضة لما كنا بنشرح النص بتاع الذي هو صورة آه، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معدنا لله وعملنا فيها محاضرة كبيرة ويعني أنا كنت مبسوط بيها وأتمنى أن الله عز وجل يتقبلها وكان فيها مجهود جيد يعني فالمهم ان هو بقى بولس هنا في بدايه الاصحاح الثالث واحنا المفروض هنبتدي من الرابع بس علشان نفتكر يعني ان بولس عاوز يتكلم على فكره ان الخلاص للكل لليهود وللوثنيين بس هو في الاول بي- بيدي فكره ان اليهود ربنا امتازهم ببعض الاشياء عن الوثنيين لكن هو في الاخر خالص هيبتدي بقى ايه يتكلم عن ان الانسان بيحصل على البر مره اخرى من خلال الايمان انا بس عاوز افتكر اخر اخر فقره اللي هو التبرير بالايمان لان دي داخله في موضوعنا من الاصحاح الثالث العدد رقم 21 بيقول واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء فقلنا ان ان المقصود ان اللي بولس بيدعو اليه ده ده في الملزمه في ال... اه بجد والله طيب مش مشكله فهو المفروض ان بولس بيقول ان التبرير بدون اعمال الناموس ده مشهود له من الناموس والانبياء يعني في نبوات بتتكلم على ده بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق فبدا يقول خلاص الموضوع ما بقاش مرتبط باليهود فقط بقى مرتبط باللي يقبل هذا ايمانا وان من خلال هذا الايمان هو ينال البر إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله المقطع ده احنا شرحنا فيه كتير يعني وقعدنا نرسم رسمة كده مش مهم طيب لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع فأين الافتخار؟ يعني خلاص الموضوع ما بقاش مرتبط بأنك يهودي ونسب والكلام ده كله فأين الافتخار انتفى بأي ناموس؟ أبي ناموس الأعمال؟ كلا بل بناموس الإيمان إذ نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس أم أم الله لليهود فقط أليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضا لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان واحنا قلنا قبل كده ان الموضوع ده له علاقه بنص كان قاله بولس قبل كده في رسالته الى اهل غلطيا ان هو بيقول انا اؤتمنت على انجيل ال- ال- الغرله وان بطرس اؤتمن على انجيل الختان فالمقصود ان هو بيستخدم كلمه انجيل بمعناه اللغوي ان هو معناه التبشير والبشاره فهو بيقول انا مسؤوليتي ال- بتوع الغرله اللي هم غير مختونين الوثنيين وبطرس مهمته ال- الناس اللي لسه في الختان اللي هم اليهود وبعدين النص رقم 31 ده مهم اللي هو اخر نص في الاصحاح الثالث بيقول افنبطل الناموس بالايمان حاشا بل نثبت الناموس يعني هو عاوز يقول كون ان احنا بنقول ان ال- ان البر بنناله عن طريق الايمان ده مش معناه ان احنا خلاص ما نعملش بالناموس بعد كده لكن القضيه بالنسبه له ودي مساله انا اكدت عليها اكتر من مره القضيه بالنسبه له ان انت لو اعتقدت ان اعمالك سبب من اسباب دخولك الجنه يبقى انت كده ايمانك باطل علشان كده قال في الرساله الى اهل غلطيا قال ان اختتنتم فلن ينفعكم المسيح شيئا لان هو كان بيخاطب طائفه بتؤمن ان لازم عليك اعمال الناموس علشان تدخل الجنه ويصبح ايمانك كاملا النقطة دي هيفضل بولس يتكلم فيها في الإصحاح الرابع اللي احنا هنشرحه دلوقتي لكن هيبتدي بقى يجيب الحتة اللي هو قال عليها إن هو إيه مشهودا له من الناموس والأنبياء فهيبتدي يقتبس نصوص من العهد القديم ويفسرها على أساس هو ده اللي بنى عليه فكره بخصوص ان ان الانسان بيحصل على البر من خلال الايمان فقط و- وبدون اي اعمال انا قبل ما اشرح الجزئيه دي وقبل ما ابتدي اقرا فيها انا حبيت ان انا اطرح سؤال السؤال ده بيقول هل بولس ابتدع الافكار دي كلها وهذا الفهم لنصوص العهد القديم من دماغه ولا كان في ناس علموا الكلام ده قبل منه وهو تبنى هذا الفكر وبدأ ينشره فاكرين احنا قلنا الكلام ده امتى يا شيخ احمد لما كان في مجموعة نصوص كده بولس رصصهم ورا بعض رصة اه، ورا بعض كده انا مش فاكر بصراحة النصوص دي كانت فين اللي هو ليس بر ولا أحد في رومية 13 18 ايوه اللي هي كما هو مكتوب لكي تتبرر بكلامك لكن كذا كذا كذا كذا آه في يقول آه اسمه ايه ده لنفعل السيئات لكي تاتي الخيرات الذين دينونتهم عادله فماذا اذا نحن افضل كلا البته كما هو مكتوب من اول من اول عشرة صح انه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس لغايه العدد 18 فاحنا قلنا ان من ضمن اقوال العلماء في النص ده دي اقتباسات مركبه من مصادر كثيره جدا مختلفه وفي تحريفات كثيره في النصوص مختلفه عن اللي موجود عليها في العهد القديم فبعض العلماء قالوا الاقتباس بالشكل ده من مناطق مختلفة كثيرة جدا متفرعة ممكن يكون ده كان شيء مكون أصلا وبولس بيقتبسه اقتباسا طب هل ده معناه ان مش بولس هو اللي طلع بالافكار دي كلها ده في ناس قبل منه سواء طائفه من طوائف اليهود او حاجه زي كده طلعوا بالفكر ده قبل بولس وبولس حب الموضوع واقتنع بيه وبدا ينشره فعلا السؤال ده معلهوش اجابه او محتاج بحث شديد وممكن في الاخر نطلع ان احنا ما نعرفش ايه الاجابه لكن واضح يعني ان فهم بولس اعتقد ان هو ما جاش قدرا كده يعني بيقرا النصوص وراح فاهم ده وجمع ده وجمع ده لا ده واضح ان دي مدرسه فكريه هل بولس هو فعلا اجتهد كل ده علشان يطلع بكده ولا ناس قبل منه ده سؤال مطروح يعني طب بولس بقى بيقول ايه الاصحاح الرابع ابراهيم تبرر بالايمان فماذا نقول إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد عاوز بس افتح روميا الاصحاح الرابع برضو هنا طيب انا بس كنت عاوز اتاكد من التشكيل اللي هو ان ابراهيم عليه السلام قد وجد حسب الجسد الم- كلمة وجد مش مشكلة يعني هو عاوز يقول سيدنا إبراهيم آه، حصل له إيه أو أو كده يعني المعنى مفهوم لكن ال- المهم عندي في ال- في النقطة دي عبارة حسب الجسد حسب الجسد انا يمكن علقت على ال- عليها دي قبل كده بس مفيش مشكله ان احنا نعلق عليها مره تانية ان عباره حسب الجسد مستخدمه كثيره جدا آه، من قبل بولس وفي برضو عباره في الجسد او ايا كان التعبير المهم ان له علاقه ب- بكلمه جسد فانا قلت قبل كده ان في بعض المسيحيين بييجوا يلاقوا نصوص بتتكلم عن المسيح حسب الجسد او في الجسد وبعدين يجي يقولوا ده دليل ان بولس كان بيؤمن بالتجسد الكلام ده كلام فاضي ليه بقى لان ده تعبير بيستخدمه بولس كتير مستخدم في رسائله ومستخدم في اعمال الرسل مستخدمه لشخصيات اخرى غير المسيح مستخدمه في حق داوود مستخدمه في حق ابراهيم مستخدمه في ح- في حق ناس تانيين غيرهم انا مش عارف لو آه، هنقدر نطلع نصوص مقابله آه، آه، آه، لا تفتكر ان تقولوا لان ابراهيم قادر ان يقيم ويلقى في اصناع اثمارا ويطور إن- لا دي كلها نصوص بتتكلم عن سيدنا آه، ابراهيم عليه السلام آه، احنا ممكن نجيب الجي ان تي بي واي زي ده ونجيب آه، كاتا كاتا ساركا حسب الجسد آه، ببساطة احنا نبحث في الفان دايك على آه، في الجسد بس نوض- نخليها في العهد الجديد بس طيب ونخليها كجملة على بعض اهو لأنه لما كنا في الجسد ده في رومية 7 5 رومية 8 3 رومية 8 8 رومية 8 9 في رومية كتير وفي كورنثوس الأولى كتير وفي كورنثوس الثانية كتير مش مهم النصوص بالظبط لكن أنا بس عاوز أوضح إن هي موجودة كتير طب عبارة حسب الجسد دي موجودة في يوحنا على لسان المسيح أنتم حسب حسب الجسد في أعمال الرسل حسب الجسد في روميا حسب الجسد آه، دي اللي احنا اللي احنا فيها روميا 4 واحد في روميا 8 واحد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فالمهم إن الموضوع ده آه، غالبا كلمة حسب الجسد خلي بالك بقى دي النقطة المهمة حسب الجسد معناها إن الأعمال اللي هو قدمها وهو عايش كإنسان على الأرض أعماله البشرية ده المقصود حسب الجسد يعني أعماله البشرية الجسدية طب في الجسد المقصود بيها أثناء حياته البشرية على الأرض واحنا قلنا قبل كده ان بولس عنده فكره ان الخلق له وجود عند الله قبل ان يخلقوا وكنا طلعنا نصوص كتير بس م- مش مش مهم آه، ال- لو عاوزين نطلع النصوص دي بسرعه قبل قبل انشاء العالم ده نص آه، يوحنا 17 24 لا ده آه، قديسين سندين في كورنثوس الأولى مش فاكر اللفظة كان في كذا كان في كذا نص آه، قبل كون العالم أهو لا ده العبرانيين مع كون الأعمال قد كبرت منذ تأسيس لا بس خليها في رسائل بولس آه، لأنه منذ خلق العالم لا آه، خطية خطية إذا كان الله بل اختار الله جهال العالم لا حكمه ك- أقدار العالم سمات العالم ألست هنا فإن كان العالم أدان بك ويستعلمون هذا العالم لا آه، قبل تأسيس تأسيس
أهو في أفسس 1 4 كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة تأسيس العالم هجيب النص بتاع افسس ده واحد أربعة واجيب ال- الكومنتري واللي هي ال Treasury Scripture دي TSK before آه، تعالوا يا مبار... المعد لكم منذ تأسيس لا دي في يوحنا في أعمال الرسل معلومة عند الرب منذ منذ الأزل جميع أعمالي لا بطرس الأولى أهو بطرس الأولى 21 معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم في برضه نصوص تانية اهو في روميا 8 برضه 29 لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين برضه ده من ضمن النصوص بس آه، في السنة وأهواء وصوم وأوضاع من- من ما لم نجلس، آه، إذا خلصنا إلى مقتضى وقت وقصد الله. مم. خلاص مش مش مهم كفايه كده انا فاكر في نصوص تانية اكتر من كده بس انت اف- تحاول بقى تفتكر انهي النصوص اللي احنا شرحنا فيها الموضوع ده قبل كده بس ده انا قلت حسب الجسد بيستخدمه بولس كتير معناه إيه، بحسب إيه، اعماله يعني وفي الجسد يعني وقت حياته البشريه على الارض المهم هنا بيقول لانه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لأنه ماذا يقول الكتاب فهو بقى بدأ إيه يقتبس من من العهد القديم دي روميا الإصحاح الرابع لأنه ماذا يقول الكتاب بص يا شيخ أحمد في ال e-Sword نجيب النسخة اللي هي ال analytical ALT analytical literal translation ده الاقتباس منين؟ من التكوين 15 6 نجيب التكوين 15 6 في نسخة فيها العهد القديم فآمن بالرب فحسبه له برا طيب ده النص اللي بيقتبسه بولس هنا فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا دي من التكوين 15 6 طيب برضو بالمرة كده نجيب روميا أربعة فماذا يقول الكتاب اليوناني بتاع الكتاب ايه ادي GNT η γραφή هنا حاطط اداه تعريف γραφή دي اللي احنا قلنا قبل كده بتستخدم هي معناها إيه، كتابه كتابه من اصل تعال نشوف الاصل بتاعها إيه، ادي نجيب نسخه فيها ارقام سترونج وادي كلمة γραφή نفتحه في القسم الخاص بال dictionary اهو γραφή من اصل γράφω اللي هي G 11 25 ده γράφω جرافيه G 11 24 معناها document وثيقة هنا كاتب لك that is holy writ or it contain statement in it وثيقه بشكل عام كتابه هي معناها كتابه ب- بتترجم غالبا scripture يعني كتب مقدسه فهو هنا بيستخدم عباره هيجرافي يعني ال ال الكتاب او السكريبشر بيقول ايه الكتب المقدسه يعني بتقول ايه طيب فهنا بيقول فما ل- لأنه ماذا يقول الكتاب فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة خلي بالك موضوع النعمة دي ده له علاقة بالعقائد اللي, اللي بولس عاوز يوصلها ف- كلمة نعمة أو مجانا يعني إيه يعني ايه في في فهم بولس ان دي نعمه او مجانا خلاص مجانا او نعمه يعني ايه يعني مبذول لكم من قبل يسوع المسيح آه، يعني لا يعني المقصود ان انت ما عملتش حاجه تستحقها لكن ربنا اداها لك كده من عنده نعمه من عنده انت ما عملتش حاجه علشان تكتسبها فهو بيقول خلي بالك هو بيقول ايه بقى اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجره على سبيل نعمه يعني ايه انت عملت اصل الفهم ده فاسد ليه فاسد يعني هل مثلا انا ربنا امرني بالصلاه والصوم والس- والزكاه و- والحج والكلام ده كله الاعمال المفروض عليا انا صليت هل ده معناه ان انا استحقيت الثواب اللي ربنا هيديهولي او النعيم اللي ربنا هيديهوني في الاخره بمعنى ان ان ده بقى شيء انا استحقيته بعملي الواقع ان العلماء قالوا ده ك- كموضوع اسلامي العلماء قالوا لا انت باعمالك لم تستحق دخول الجنه ليه لان الاجر والثواب اللي ربنا بيديهولي مقابل الع- العمل اللي انا عملته اكبر بكثير جدا جدا جدا من العمل اللي انا قدمته لله عز وجل او العباده فاهم ازاي يعني مش ر- مش ال- مش الصلاه اللي انا بأديها خمس مرات في اليوم والليله عمل عظيم جدا وكبير جدا جدا مكافئ ومساوي للي ربنا هيدوني في الاخره فبالتالي برضو الاحاديث اللي بتقول ان ان الانسان بيدخل الجنه بنعمه الهيه الا ان يتغمدني الله ب- ب- ب- برحمته وهكذا ليه؟ لأن أعمالي مش هي اللي اللي اللي, اللي فعلا تستحق هذا النعيم وهذا الجزاء. بولس بقى مش فاهم الكلام ده او يمكن ده له علاقه بالخلفيه اليهوديه اللي اصلا ما تعرفش حاجه عن الجنه والنار. فبالتالي احنا بنعمل اعمال بسيطه جدا جدا واحنا بحسب المفهوم الاسلامي ان الاعمال هي ثمرات الايمان وان برضو المفروض الايمان هو كل شيء لكن لازم هذا الايمان يفعل باعمال في الواقع واحنا هنجيب بنصوص كتابيه اللي هو كلام المنسوب ليعقوب في في رسالته اللي هو رساله يعقوب بيقول نفس الكلام ان الايمان بدون اعمال ميت وان انت لازم لك اعمال يفعل الايمان ويبان على الارض يبقى انت كده ايمانك سليم ومظبوط بس برضو نفس الفكره طب انت اعمالك بقى هي اللي على اساسها يبقى النعيم والثواب مكافئ للعمل اللي انت عملته العمل اللي انت عملته يستحق كل هذا القدر من النعيم والجزاء والثواب يمكن المسيحيين ما بيتناولوش الفكره دي لكن هو بولس بقى قال لك لا الموضوع بقى من غير اعمال خالص بمجرد الايمان تدخل الجنه والاعمال ملهاش اي دخل بدخولك الجنه فاحنا احنا كمسلمين بنقول ان في نفس الوقت الاعمال ليست إيه، إيه، يعني الاجر والثواب المقابل للاعمال م- الاعمال مش حاجه بنفس القدر و- ويعني بحيث ان انا ايه مثلا لو جبت صنايعي وقلت له بشطب شقتي وبقول له شيل لي شكارتين آه، اربع خمس ست شكاير اسمنت فوق الشقه في دور عالي فيقوم هو مقدر تعبه وياخد اجره على قد ايه تعبه فبقى ايه الاجر ده مستحق مستحق هو مستحقه ليه لانه تعب وشقى على قد الاجر اللي هو ايه طب افرض بقى رحت انا قايل له لا ده انت بدل ما هتاخد مثلا 100 جنيه ده انا هدي لك 1000 جنيه وهغديك وانت ماشي هروح مديلك كمان شويه هدوم وحاجات زي كده يبقى هل اللي هو عمله مستحق لكل هذا الاجر لكن ال- الزياده ده كله اللي انا اديتها له يعتبر ايه نعمه وفضل و- وزياده يعني فهي ال- الفكره كده في الاسلام لان إيه- إيه اهم شيء ان عندنا لازم الاعمال مع الايمان لان هذه الاعمال هي التفعيل للايمان
صحيح
وعليكم السلام طيب
فهنا بقى ده النص اللي هو عاوز يوصله بيقول اما الذين اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجره على سبيل نعمه لا بل على سبيل دين يعني ايه يعني ده دين عليك لازم توفيه انا عملت انا ليا عندك حق اديهولي هو فاكر هو فاهم الموضوع كده واما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا قال لك خلاص انا مش هعمل حاجه لكن انا مؤمن بان ربنا هيبررني انا فاجر وربنا هيبررني خلاص ب- بهذا الايمان اصبحت بار كما يقول داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال عاوزين بقى نشوف الاقتباس ده هو فعلا اقتبس صح ولا لا طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه كويس قوي النصوص دي موجوده فين نجيب برضو ال Analytical Literal Translation والنصوص دي موجوده في المزامير 32 1 و2 كويس نجيب المزامير 32 1 و2 ونفتح طيب لداود الم- بداية المزمور 32 لداود قصيدة طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش لما سكت ب- بليت عظامي من زفيري اليوم كله لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ سلا أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت آثام خطيتي لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب أنت ستر لي من الضيق تحفظني بترنم النجاة تكتنفني آه، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك لا تكون كفرس أو كبغل مش عارف مين بلا لجام كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب طبعا هو واضح ان ال- ان المزمور بيتكلم على ناس بتذنب بيطلبوا من ربنا ان هو يغفر لهم وي- ويسترهم في الاخره يعني او ايا كان. هو بولس طبعا بيقتطع النص من سياقه وعاوز يقول ان النص ده نبوه معناها ان بالايمان فقط آه، الناس ه- هتغفر لهم خطاياهم. في نقطه في الموضوع ده ان بولس هل ال ال لو انا قعدت وقلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ده يعتبر عمل ولا مش عمل؟ عمل من اعمال ايه؟ من اعمال القلوب فهو هو مش مش فاهم ال- القصه دي او هو مش عنده الفكره دي هو مقتطع النص وعاوز يوصل فكره طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه هنا النص بيقول اه طوبى للرجل لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش هنا ال- النص اللي قبل منه طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم هنا طوبى للذي غ- غفر اسمه خلينا ندور آه، Psalm and instruction by David blessed are they whose transgression هو الترجمة السبعينية بالجمع لكن ال- النص العبري بالمفرد يعني خليني ابص كده كمان النص التاني آه، blessed is the man to whom the Lord will not impute sin and whose mouth there is no guile وفي فمه مش مش طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه هي نص موافق للسبعينية يعني ما علينا المهم ان ان ال- ان السياق بيتكلم على آه، ناس بي- بترتكب معاصي واثام وهم بيعترفوا باثمهم آه، امام الله اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي يعني زي الادعيه اللي, اللي, اللي المسلمين بيدعوها قبل النوم او زي, زي سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ففي الاخر يتقال طوبى للرجل اللي ربنا غفر له خطيئته ايه المشكله يعني الموضوع ملوش علاقة خالص باللي بولس عاوز يوصله وما بيتكلمش ان بمجرد الايمان الشخص بتغفر جميع خطايا- خطاياه وبيحصل على الخلاص وبيدخل الجنة لا ده بيتكلم على ناس بتعيش حياة عادية بيخطئوا بيستغفروا وبيعترفوا لله عز وجل بخطاياهم وبيقولوا يا رب انت اللي انت فقط الذي تغفر الذنوب فربنا يغفر لهم ايه المشكله يعني طيب هنا بيقول أفهذا التطويب هو على الختان فقط أم على الغرلة أيضا يعني عاوز أقول لك الكلام ده آه، لليهود بس طيب لأننا نقول إنه حسب لإبراهيم الإيمان برا فكيف حسب خلي بالك عش- عشان احنا هنرجع للعهد القديم ونشوف اصلا قصه سيدنا ابراهيم والظروف اللي هو قال فيها النص ده ونحاول نشوف هل بولس فعلا هيربط النص ده بموضوع فهو بيقول خلي بالك بقى هل لما ابراهيم عليه السلام حسب له الايمان برا ده كان قبل ما يختتن ولا بعد ما يختتن فكيف حسب او هو في الختان ام في الغرله ليس في الختان بل في الغرله يعني عاوز شوف شوف الربط عاوزين نكتبها كخطوات علشان نفهم بولس عاوز يروح لفين فهو عاوز يقول اني امن ابراهيم كويس طيب آمن إبراهيم دي كانت قبل ولا بعد الختان قال لك لا ده قبل الختان يعني الختان دي مرحلة ثانية كويس أوي طب عاوز بقى تستنتج ايه من الكلام ده يا بولس فهو بيقول ليس في الختان بل في الغرله خلي بالك ال- النص ده هو بيكذب فيه بيقول واخذ علامه الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرله يا نصاب يا ضلالي يعني ايه يعني بولس فاهم ان ابراهيم عليه السلام ربنا قال له يختتن وان ولاده بعد كده يختتنوا على اساس دي علامه كاني خلاص انتوا كده عرفتوا ان انا غفرت لكم وانتوا حصلتم على البر عن طريق الايمان فدي مجرد علامه على اساس ان هذا الختان بيشير الى ان امن ابراهيم فحسب له برا فهنا بيقول واخذ علامه الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرله وبعدين لما هو يقول لك بقى ان الايمان ده كان في الغرله يبقى كده ايه يبقى ده ممكن يحصل عليه كل الناس لان ال- لان الختان ده بتاع مين اليهود طب هو ابراهيم لما حصل على البر من خلال الايمان كان اختتن ولا ما اختتنش ما اختتنش يبقى هو عاوز يقول لك يبقى خلاص يبقى الموضوع ده قبل الختان وقبل الشريعه وقبل الناموس يبقى كده ايه لكل الناس ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر وأبا للختان الذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات الإيمان في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة هنا بقى بيقول إيه ده برضو كذب فيه بولس عاوز النصوص اللي انا قايل لك فيه كذب دي تعلم عليها النص الاولاني بتاع 11 واخذ علامه الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرله رقم 13 فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم او لنسله ان يكون وارثا للعالم بل ببر الايمان فاحنا قلنا قبل كده والموضوع ده شرحناه كتير قوي ان ابراهيم عليه السلام كان عنده ما يسمى بوعد او عهد او قسم او التلاتة مع بعض او زي ما انت عاوز تسميه كانوا بايه بقى ببركة ونسل وارض تمام فهو عاوز يقول لك بقى ان الكلام ده بالنسبه لابراهيم عليه السلام ده مش مرتبط بناموس ولا مرتبط بتطبيق وصايا ولا مرتبط بشكل عام باعمال لا ده الكلام ده كله مرتبط بإيمان إنه آمن إبراهيم فحسب له برا فربنا وعده بكل ده واداله البركات دي كلها ده اللي هو عاوز يقول فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم بل ببر الإيمان لأنه إن كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد لأن هو فاهم إن الوعد ده مرتبط بالإيمان ما علينا مش مهم لأن الناموس ينشئ غضبا إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد أنا قلت إن ده من ضمن إيه الفهم القبيح لبولس بخصوص موضوع الشريعة إن هو بيعتبر الشريعة والقوانين الإلهية كأن ربنا بيمنعه عن حاجة كانت حلوة وربنا بيمنعه عنها لكن لو ما فيش شريعة يبقى كل حاجة حلال وكل حاجة حلوة وإن احنا بالشريعة أو بالناموس عرفنا الخطية لأن ده الفهم اليهودي احنا قلنا الفهم اليهودي للشريعة لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا كل الشريعة معظمها كده ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش فكأن كتاب الشريعة ده بقى كله على بعضه كده بيذكر فقط المحرمات فلما تيجي تقراها تحس كأن الدنيا كلها وحشة ومفروض ما اعملش أي حاجة واحنا قلنا ان من ضمن جمال الشريعة الإسلامية انه لا بيعمل العكس انه دايما بيأمر اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وكلها حاجات طيبة وجميلة وفيها خير للإنسان وللمجتمع فتحس إن إيه الشريعة دي هي اللي بتخليك تعيش حياة حلوة لأن هي بتدلك تعمل إيه حلو لكن بالنسبة لليهود كان دايما لا ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش طيب فهنا بولس بيقول لأن الناموس ينشئ غضبا يعني إيه الناموس ينشئ غضبا إذ حيث, إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد يعني إيه يعني لو ما فيش ناموس يبقى انا ممكن اعمل اي حاجه ومفيش حاجه انا هعملها تعتبر ان انا تعديت القانون او كسرته فبالتالي المقصود ان انا ممكن اعمل حاجه تعتبر تعدي في الناموس فبالتالي ايه اللي يحصل لي اغضب واتضايق وانا وقعت في خطيه او مثلا يكون المقصود ان انا ابقى حابب اعمل ده لكن الناموس بيقول لي لا ما اعملوش فيبقى ايه اغضب واتضايق يعني ايا كان فهنا بيقول لهذا هو من الايمان لكي يكون على سبيل النعمه ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل ليس لمن هو من الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيره النص ده خلينا نعرف هو فين روميا الإصحاح الرابع العدد رقم كام؟
17
17 نفتح الاناليتيكال دي آه، في التكوين 17 5 إني جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموتى ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا, من أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك برضه هكذا يكون نسلك ده اقتباس متاخد منين في التكوين 15 خمسة تمام طيب وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا إذ كان ابن نحو مئة سنة ولا مماتية مستودع سارة ما علينا ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله بل تق بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا يعني عاوز يقول لك إن ربنا وعده بحاجات ما قالش لا ده أنا عجوز ومش عارف مين الكلام ده كله. لذلك أيضا حسب له برا ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. طيب كويس قوي يعني هو عاوز يقول لك برضو احنا بنفس الطريقه ان ابراهيم امن بشيء معين فحسب له برا احنا برضو هنامن مجرد ايمان بشيء معين اللي هو ان ربنا اقام المسيح من الاموات وده احنا قلنا ان النص ده الذين نؤمن بمن اقام يسوع ربنا من الاموات يعني هو ما قامش من نفسه ده في حد اقامه والفكره ان ال- ان النصارى دايما بيقولوا ده المسيح اقام نفسه من الاموات و- ومين يقدر يعمل كده غير الاله نفسه بعد ما يموت يقوم نفسه الاله بس هو اللي يقدر يموت وبعد كده يقوم نفسه من الموت والعياذ بالله ايوه طبعا امال ايه فما علينا المهم احنا ننزل دلوقتي نصلي العشاء لكن ان شاء الله ب- بعد ما نطلع من الصلاة هنبتدي نجيب ال- الفقرات الرئيسية الهامة اللي من سفر التكوين لكن قبل ما نعمل ده هنفوت الاول على ان نفس النص تم اقتباسه في الرسالة الى يعقوب اسف رسالة يعقوب اللي احنا ما نعرفش بعتهم لمين ما علينا يعقوب اقتبس نفس النص اللي هو آمن إبراهيم فحسب له برا لكنه استشهد آه، أو المقصد من اقتباسه للنص مغاير ومعاكس ومضاد تماما للي بولس كان عاوز يوصله للناس من خلال اقتباسه للنص يعني بولس اقتبس النص على اساس ايه ان ابراهيم عليه السلام حصل على البر بمجرد الايمان بدون اعمال لكن في رسالة يعقوب نفس النص تم اقتباسه لكن للدلالة على ان ابراهيم عليه السلام حصل على البر من خلال الاعمال ازاي هنشوف ننزل نصلي وبعدين نكمل بسم الله الرحمن الرحيم يبقى احنا كده احنا قرينا الاصحاح الرابع بتاع روميا اللي فيه المفروض بولس بيقتبس عبارة عن قصة إبراهيم عليه السلام موجودة في سفر التكوين إصحاح 15 اللي هو فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا وقعد يأصل شوية أفكار كده فهو قعد يقول إن موضوع الخلاص وإن الإنسان ينال البر ويدخل الجنة ده مرتبط بالإيمان فقط من غير أي أعمال وان ابراهيم عليه السلام نفسه حصل له كده انه تبرر عن طريق الايمان واقتبس النص اللي بيقول فامن ابراهيم بالله فحسب له برا يعني هو عاوز يأصل لفكره ان اللي انا ببشر بيه ده له نبوات من العهد القديم والنصوص بتوضح الايمان اللي انا بقوله ده وبعدين قال طيب كون ان ابراهيم تبرر بالايمان ده كان حصل قبل ما يكتب عليه شريعه الختان ولا بعد ما يكتب عليه شريعه الختان قال لك لا ده كان قبل عهد الختان وما دام قبل عهد الختان يبقى موضوع الايمان والتبرير مش مرتبط بشريعه مش مرتبط بختان ولا مرتبط باعمال الناموس وقعد يقول لك يبقى وده كمان دليل على ان الايمان يد- ي- ي- يكسبك البر او يدخلك الجنه ده لكل الناس لان ده كان قبل ما اليهود يلتزموا بالختان والشريعه وكده وبعدين قال ان العهد والوعد لابراهيم عليه السلام ان اللي ربنا قاله لابراهيم ده كده مش ده مش مرتبط بالناموس ولا حاجه ده مرتبط بال- بالايمان البقيه الاجزاء الخاصه اللي انا كاتبها في الورق ده ده احنا هنبقى نتكلم عنه فيما بعد لما نتكلم في في روميا الاصحاح التاسع لانه هو بعد كده اقتبس برضه نصوص من سفر التكوين وبيقول باسحاق يدعى لك نسل والكلام ده كله. طيب قبل ما نرجع للنصوص بتاعت سفر التكوين انا قلت ان في مشكله ان نفس النص ده هو اللي هو امن ابراهيم بالله فحسب له برا اقتبسه بولس وفهم منه حاجه معينه نفس النص تم اقتباسه في رساله يعقوب لكن المراد من النص كان حاجه تانية خالص عكس اللي قاله بولس فهنا نقرا من يعقوب رساله يعقوب الاصحاح الثاني من 14 ل 26 بيقول ما المنفعه يا اخوتي ان قال احد ان له ايمانا ولكن ليس له اعمال يعني هو عاوز يقول الايمان لوحده ده يقدر يخلصه هل يقدر الايمان ان يخلصه السؤال ده لو اتسال لبولس هي- هيجاوب هيقول ايه هيقول ايوه الايمان لوحده هو اللي هيخلصه وهو اللي هيدخ... هو اللي هي... هيخليه ينال البر ويخلص من الخطايا السالفه بامهال الله والكلام ده كله هنا بيقول ان كان اخ واخت ده مثل يعني بيقول ان مجرد الكلام ما, ما, ما يجيبش نتيجه لازم تعمل علشان تفيد فالعدد 17 بيقول هكذا الايمان ايضا ان لم يكن له اعمال ميت في ذاته لكن يقول قائل انت لك ايمان وانا لي اعمال ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني هو عاوز يقول هيجي واحد يقول انا لي ايمان وانت ليك اعمال فيترد عليه ازاي أرني إيمانك بدون أعمالك هيقدر مش هيقدر ده أنت كده حاجة ملهاش أثر في الواقع لكن التاني بقى يرد عليه بيقول وأنا أريك بأعمالي إيماني يعني هو هي- هيطبق إيمانه بأعمال على الأرض ووقتها يبقى ده شيء مفيد والإيمان حي وفعال في أرض الواقع فبيقول له بقى أنت فالح وبتقول أنا مؤمن بيقول له أنت تؤمن ان الله واحد ده مجرد ايمان في قلبك انت ما عملتش بيه حاجه حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون يعني هو عاوز يقول هو الشيطان ده ما يعرفش ان الله واحد وما يعرفش حقيقه الله عز وجل يعرف لكن ايه الفرق ما بينك وما بين الشيطان لو انت رخر مؤمن وما بتعملش اي اعمال ما الشيطان زيك مؤمن لكن ما بيعملش اي اعمال حسنه آه، و- و- وبيقدم اعمال كفريه و- و- وتجديفات وحاجات زي كده فهو عاوز يقول ان انت لو ايمان بس من غير اعمال انت كده زيك زي الشياطين لان الشياطين كمان ما بتعملش اعمال كويسه آه، بحسب آه، إي- ايمانهم بان الله واحد لكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ هنا بقى ده الكلام ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال؟ المفروض ده الجزء ده اللي قاله يعقوب في الرسالة يتحط قصاده من رسالته لأهل روميا ابراهيم قد تبرر آه، ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر ولكن ليس عند الله كذا كذا كذا اما الذي يعمل آه،
أول واحدة الرسالة لا انهي اول واحد اللي هي اللي العدد اثنين لا في نص تاني كما يقول داود طوبى الذين افادت تطيب الختان من غلة لا
طوبى للذين وهو في الختام ليكون أبا لجميع المؤمنين فإن الناموس كان الوعد عن الناس إلى الناموس ينشأ غضبا ولا بعد من الذي أسلم أنا اتلخبطت هو ده النص ده
أنا كنت فاكر في حاجة أوضح من كده لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر ده معناه إن هو ما تبررش بالأعمال لكن يعقوب بيقول إيه يعقوب بيقول ألم يتبرر أب- إبراهيم أبونا بالأعمال وبعدين بيقول إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح يعني هو بيقول لك بالعمل ده إيه، حص- حصل له البر وربنا رضي عنه فترى أن الإيمان عمل مع أعماله وبالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا آدي هو اقتبس النص اهو لكن هو فاهم إن ال... إن البر ده اتحقق إمتى؟ لما عمل فعلا ودعي خليل الله ترون اذا انه بالاعمال يتبرر الانسان لا بالايمان وحده لكن بولس ما بيقولش كده بولس بيقول ان ال- اما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا جاب مثال تاني بيقول لك كذلك راحاب الزانية وهي واخدة اللقب ده أما أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت فهنا الفكرة إن يعقوب أو أو صاحب الرسالة بيقتبس نفس النص اللي بيقتبسه بولس لكن هو عاوز يوصل معنى مختلف ومضاد تماما من اللي فهمه بولس من النص من جدات يسوع رحاب المؤابية بس ما اظنش ان هي في انجيل متى مذكورة بانها الزانية يعني ما يصحش في قلب النسب كده ايه اهو بس ما قالش الزانية رغم ان ده لقبها يعني لو احنا لو انت جيت دورت هنا كتبت رحاب هنا بيت امرأة زانية اسمها رحاب أول نص أول نص طلع بعد كده بقى هي خدت اللقب أو رحاب الزانية رحاب الزانية لا لا وهكذا رحاب الزانية رحاب الزانية سبحان الله ولو ان المفروض ان هي يعني العمل اللي هي عملته ده ان هي هربت الجواسيس ومش عارف مين وما اتقبضش عليهم ولا اتقتلوا ده كان علامه ما هو ده ده ده استدلال نص يعقوب ان كده ربنا غفر لها وربنا سامحها لكن مع ذلك ذكرت تم تخليد ذكرها في الكتاب على انها برضه الزانيه مهما مهما عملت طيب نرجع بقى للنصوص بتاعت سفر التكوين علشان نفهم هل ال- اللي بولس كان عاوز يوصله مظبوط ولا لا موضوع ان ال ان ال ان البر مرتبط بالايمان وان هو عاوز يقول ان ابراهيم عليه السلام تبرر قبل الختان يبقى ده خلى الموضوع عالمي وان العهود ده عن طريق الايمان مش عن طريق الاعمال مش مرتبط بالختان ولا مرتبط ب... ب... باعمال الناموس طيب اول حاجه موضوع قبل ولاده اسماعيل او اسحاق عليهما السلام إيه، انا حاطط ال- انا حاطط القصه بالترتيب ده علشان خاطر اقول هو ربنا لما كلم ابراهيم عليه السلام قبل ما يولد اي حد خالص قال له ايه وبعد كده ولادة إسماعيل عليه السلام بعد كده ولادة إسحاق عليه السلام بعد كده موضوع الذبيح وقصة الذبيح لكن أنا مش هتعرض لكل التفاصيل دي دلوقتي هنا النص ده في التكوين 12 من واحد ل 3 بيقول وقال الرب لابرام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى ارض التي الى الارض التي اريك فاجعلك امه عظيمه واباركك واعظم اسمك وتكون بركه وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض النص ده مهم ليه؟ لأن ال- ال- الفكرة اللي بولس بعد كده هيروجها في نصوص تانية ان هو عاوز يربط البركة والوعو- والعهود والوعود اللي ربنا قالها لابراهيم بنسل معين اللي هو اسحاق عليه السلام وان هو مش عاوز يخلي البركات اللي اعطيت لابراهيم عليه السلام تروح لابنه اسماعيل ونسل اسماعيل عليه السلام اللي هم العرب وبولس بعد كده يقول لك لا احنا اولاد الحره لكن اسماعيل كان ابن الجاريه وابن الجاريه لا يرث مع الحره ويبقى هو كده محروم من ميراث البركه اللي اللي اعطي لابراهيم وان ده كله هيحصر في نسل اسحاق وبعدين اسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد كذا كذا لغايه ما يوصل بقى لمين؟ للمسيح طب هو هنا لو احنا هنطبق ان هو هنا يعني هنا البركه في جميع قضايا الارض مرتبطه بالعمل اللي هو الذهاب لل- للارض دي
لا لا م- مش مش قا- مش دي القضيه هنا هو بيقول له يعني انت القصه ليها علاقه بكان ايه اللي حصل لابراهيم وقتها فهو بيقول لك لا سيبك من الارض اللي انت عايش فيها دي وروح ارض تانية آه، همل هملكها لك يعني وانت هترث الارض دي وهكذا وتكون بركه وكده هنا في سفر التكوين 12 من 6 ل 8 بيقول واجتاز ابرام في الارض الى مكان شكيم الى بلوطه مورا وكان الكنعانيون حينئذ في الارض وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الارض هنا النص ده كان قبل ما يتولد اسماعيل عليه السلام ولا قبل ما يتولد اسحاق عليه السلام لان فيما بعد بولس هي- هيقتبس نص بيقول ان خلينا نبص على النص احسن هنا بيقول ايه باسحاق يدعى لك نسل وبعدين كان في نصوص تانية في في غلطية احنا شرحناها في غلطية يا شيخ احمد لما لما فوتنا عليها ايوه شرحناها وقلناها ساعة ما قلنا ان الكلمة المقصود هنا اسماعيل وقلنا من السن والحديد اه في في نصوص تانية في غلطية برضو حب ان هو يحصر موضوع النسل او يوصل فكرة ان ما يت- ما تقالش غير على اسحاق انه نسل ابراهيم عاوز هو عاوز بولس يوصل الفكره دي ويبقى هو ده بس اللي إيه، هياخد الارض وهياخد البركه والكلام ده كله طيب بعدين برضو في سفر التكوين 13 ده ال- دي النصوص الخاصة بالبركة تكوين 13 من 12 ل 18 بيقول إبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدينة الدائرة وفي خلاف في الكتاب المقدس هو لوط عليه السلام كان أخو إبراهيم عليه السلام ولا كان آه، قريبه أيا كان لكن هو ثابت بالقرآن وبالكتاب المقدس إن لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام كانوا عايشين في نفس الوقت يعني انا عندي معلومه بس مش متاكد من صحتها ان هو كان في صله قرابه إيه؟
كان في صله قرابه تقريبا من ابن اخوه او ما ده الكتاب المقدس بيقول كده وفي تناقض هل هو اخوه ولا ابن اخوه ولا ما ده الفكره الكتاب المقدس هو اللي بيوضح صله القرابه بس في تناقض في صله القرابه مره انه يذكر انه كذا ومره يذكر انه كذا هو مش مهم ده يعني دي نقطه فبحب مش الموضوع لا ما في انا ما اعرفش نصوص شرعيه بتقول كده بس ممكن ابقى اتاكد يعني مش مشكله هنا بيقول وقال الرب لابرام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك وانظر الى الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد واجعل نسلك كتراب الارض حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض فنسلك ايضا يعد قم امشي في الارض طولها وعرضها لانها لك اعطيها طبعا نفس الفيلم ان بولس او بني اسرائيل بشكل عام عاوزين يفهموا ان الكلام ده محصور في اسحاق عليه السلام لكن وصف النص ل- للحجم الهائل لنسل ابراهيم عليه السلام لا ينطبق على على نسل اسحاق وان هم المفروض ان لو بني اسرائيل من نسل آه، آه، آه، يعقوب ابن اسحاق فالواقع ان عدد ال- اليهود في الارض قليل جدا جدا جدا لكن نسل العرب اللي هم آه، آه، ابناء اسماعيل عليه السلام وكانوا قبائل كثيره جدا جدا وانتشروا في في- في الجزيرة العربية وفي مصر في صحاريها وفي أماكن كتيرة جدا جدا هم اللي عددهم لا يعد ولا يحصى وصعب جدا جدا ان انت تتتبع نسل العرب الى اليوم لان خلاص هم بعد الفتوحات الاسلاميه انتشروا في كل العالم وراحوا اوروبا وراحوا اسيا وراحوا الشام وراحوا مصر وافريقيا هتتبع هتتبع نسلهم ازاي فهم دول فعلا ان انطبع عليهم البركه اللي هو آه، من من نسل آه، اسماعيل عليه السلام ابن ابراهيم عليه السلام
في المقابل يقول لك ان اليهود الشباب برضه كان بشري وكده وراح كل الدول يعني
ايوه ماشي هم في الاخر وال... في الاول والاخر هم ايه يهود هم فين بقى اليهود دول يعني لان هم كان عندهم برضه يا مولانا قصه العنصريه دي والكلام ده كله يعني موضوع هم اتشتتوا هم اتشتتوا غصب عنهم عشان السبي البابلي ونبوخذ النصر والكلام ده كله لكن برضه المفروض ان هم فضلوا آه، متقوقعين على نفسهم وما يتجوزوش غير من نفس الاسباط والكلام ده كله طيب في تكوين 15 ده بقى ايه ال- البش- البشاره قبل ولاده اسماعيل عليه السلام فينا بيقول تكوين 15 من 1 ل 21 بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا لا تخف يا ابرام انا ترس لك أجرك كثير جدا فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو أليعازر الدمشقي وقال أبرام أيضا إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارثني الجملة دي أصلا غريبة ليه؟ إن هو كأنه بيشكك في وعد ربنا له الأولاني اللي قال له أنا هكسر نسلك وهيبقى كتير جدا اللي هو فأجعلك أم عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة والنصوص التانية اللي بتقول لك أجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد طب وبعدين في الآخر كأن سيدنا إبراهيم بيقول له ما أنا خلاص عجزت وهموت وانا عقيم وما خلفتش وانت ما اديتنيش نسل ولعذر الدمشقي هيورثني وانا ماليش نسل يورثني كان النص بيقول ان سيدنا ابراهيم شك يعني او بيفكر ربنا ولا ايه ما تفهمش أعودكم بالمقابل لسيدنا علم الآية القرآنية اللي اللي رب قال لك كيف تحيي الموت العلماء ش- شرحوها كتير ان ال- هو هياخد بظاهرها إيه؟
هي أصلا متفسرة بعدها قال بلى ولكن كانت مهمة بس هو ممكن ياخد بظاهر الآية
طيب ما من النظر مش مشكلة هنا الع- العدد الرابع فإذا كلام الرب إليه لا يرثك هذا يعني العزم الدمشقي مش هيورثك بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك المفروض ان مين اللي اتولد بعد الكلام ده إسماعيل اسماعيل عليه السلام طب هنا بيقول انظر الى السماء وعد النجوم ان استطعت ان تعدها وق- وقال له هكذا يكون نسلك انا حاطط خط تحت العباره دي هكذا يكون نسلك ليه لان بولس بغباء شديد جدا للاسف جه اقتبس نص بيقول نسلك وقال ايه ده نسل بالمفرد مش انسان الله ما النص بيقول انه هيبقوا زي عدد النجوم وما تقدرش تعدها وراح قايل ان ده ايه نسلك بالمفرد برضه فبيمسك في حاجات عجيبه كده وبعدين يجي بولس يقول لك الحرف يقتل وهو اللي بيمسك في الحروف فامن بالرب فحسبه له برا دي ده النص بقى اللي ايه بولس بيقتبسه بولس بيقتبسه وبعدين خلي بالك بقى ال- هنفهم من خلال آه، نقاط تانية هنا بغض النظر عن كل التفاصيل آه، لا لا لا. وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة وكذا وكذا وكذا ثم غابت الشمس وصارت العاتم وفي الآخر النص اللي اليهود بيحبوه اللي هو لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات فهم بياخدوا نفس فهم بولس ان الكلام ده محصور فقط في اسحاق اللي هم بني اسرائيل فهم بني اسرائيل بيرسموا العلم بتاعهم خطين زرق الخط الاولاني الفرات والتاني النيل على وعلى اساس ان دي حدود دولتهم يعني ما بين نهرين والعلامه اللي في النص دي بيقال ان هو ن- نجمه داوود اللي هو علامه كان بيرسمها داوود عليه السلام على الدروع اللي هو كان بيصنعها يعني او حاجه زي كده ايا كان طيب ولاده اسماعيل في التكوين 16 من س- من 7 ل 16 هنا المفروض ان ساراي او ساره عليه السلام هربت من آه، هاجر والكتاب المقدس بيقول هم ما كانوش طايقين بعض وكانوا بيغتتوا على بعض وبيرخموا على بعض فالمهم فراحت هربت ساره من وجه مولاتها اللي هي آه، ها- هاجر فبيقول يا آه، آه، آه، ده انا عكستهم للاسف وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين فهي هاجر أم إسماعيل آه، عليه السلام وسارة هي اللي كانت مفروض آه، مولاتها يعني هاجر دي جارية سارة من أين أتيت ولا أين تذهبين فقالت أنا هاربة من, م- من وجه مولاتي ساراي اللي هي سارة فقال لها ملك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها وقال لها ملك الرب دي بشارة ليها بولادة إسماعيل عليه السلام تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة نفس نقطة لا يعد من الكثرة دي اللي اتقالت في الأول وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه كأن كان ناقص يتكتب يسوع يعني نفس صيغة ال- نفس صيغة النبوة هم بيقولوا إن ده حصل ل- ل- للمسيح وهنا نفس الكلام حصل مع هاجر عليه السلام للبشارة بإسماعيل ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لملذتك وأنه يكون إنسانا وحشيا العلماء قالوا العلماء الكتاب المقدس يعني لما جم فسروا أصل ال- الكلمة العبرية المقصود إن هو هيعيش في البرية يعني في حياة ال- في حياة حياة الصحاري يعني يده على كل واحد ويد كل واحد عليه عليه وأمام جميع إخوته يسكن فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أن تئيل رؤي لأنها قالت ما علينا لذلك دعت البئر ما- مش مهم برضه فولدت هاجر لإبرام ابنا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل كويس برضو كان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام دي مهمة علشان فيما بعد تحسب فارق السن ما بين إس- إسماعيل عليه السلام وما بين إسحاق عليه السلام وبعدين لما يتحكي بقى قصة الذبيح هل آه، الكلام ده حصل قبل ولادة إسحاق ولا بعد ولادة إسحاق فغالبا آه، ال- الجزء ده فيه تحريف خطير في في ال- في العهد القديم ظاهر الكلام هو طبعا الكتاب المقدس بينسب ان الذبيح كان هو اسحاق لكن ظاهر الكلام بيوضح ان الكلام ده حصل مباشره بعد ولادة إسماعيل عليه السلام وإنه كان لسه عيل صغير و- وخدوه الصحراء وهكذا وبعدين آه، الم- ما علينا الترتيب ده أنا هبقى أروح له بعدين تكوين في 17 بيقول ولما كان إبرام ابن تسع و... ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا ده العهد و- واللي اللي كان بيتكلم عنه آه، بولس طب وبعدين فسقط أبرام على وجهه وقال له أما أنا فهو ذا عهدي معك أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم يعني زود الإيم في الآخر على أساس بدل ب- ما أب لأمة بدل أب لأمم الجامعة يعني طب ماشي وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك آه، أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك الكلام ده كان لسه إسحاق اتولد ده كان بقى كان بس سيدنا إسماعيل كان هو اللي مولود طيب كويس أوي من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك خلي بالك بقى دي النصوص اللي جاية دي مهمة جدا عشان تفهم ان العهد مش مرتبط بآمن إبراهيم فحسب له برا ده ملوش علاقة أصلا بالموضوع خالص امال ايه اللي له علاقه هنا بيقول واعطي لك ولنسلك من بعدك ارض غربتك كذا كذا كذا وقال الله لابراهيم واما انت فتحفظ عهدي انت ونسلك من بعدك في اجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر يعني العهد مرتبط ارتباط وثيق جدا جدا بايه بالختان يبقى بولس كان بيخرف انا اعتقد ان اصلا رساله بولس لاهل روميا دي من الرسائل اللي احنا عارفين ان بولس كتبها انا اعتقد ان هو قاصد الكذب والتدليس اصل النصوص واضحه والقصه كبيره ما يعني ما هياش حاجه الواحد يقع فيها او النصوص مبهمه قصه الكلام عن العهد بعيده تمام البعد عن امن ابراهيم فحسب له برا صح ولا انا طيب فهو هنا بيقول اقيم عهدي بينك وبين نسلك ادي العهد اللي بولس عمال يتكلم عنه فبيقول ايه واما انت فتحفظ عهدي هذا هو عهدي الذي تحفظونه يختن منكم كل ذكر ده كلام اوضح من كده ازاي يعني هذا هو عهدي وبعدين فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامه عهدي بيني وبينكم امال بولس كان بيقول إيه ان الختان ملوش علاقه هنا بيقول إيه واخذ علامه الختان ختما لبر الايمان الذي كان في الغرله بولس نيل الدنيا لما جه شرح الموضوع هنا هنا خلي بالك من من الجمله دي كمان بعدين بيقول دي كلها نصوص بتقول مين اللي المفروض يختتن وبعدين واما الذكر الاغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها لانه قد نكث عهدي. يعني الموضوع العهد مرتبط ارتباط وثيق جدا بالختان. وبعدين يعني ايه طيب إن هو مش هي- مش هيخدع فيه دلوقتي
يعني ما يختنش يعني
اللي هو اصلا ما ما فيش حاجه معينه منعاه يعني هو مش عايز
اه واما الذكر الاغلف يعني لم يختن بعد. ده ما ما رضيش يخت... ما اختتنش يعني يبقى هو كده نكث عهد. هنا بيقول وقال الله لابراهيم ساراي امراتك لا تدعى اسمها ساراي بل اسمها ساره واباركها واعطيك ايضا منها ابنا واباركها فتكون امم امم وملوك شعوب منها يكونون وده وده اللي حصل مع نسل اسحاق عليه السلام ان جه منا ايه ايه الملوك و... ايه بتقول ايه هو احنا بنتكلم دلوقتي على ما هو بيقول اهو سراي امرأتك لا تدعى اسمها سراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا أباركها فتكون أمما أمما وملوك شعوب منها يكونون مين اللي خرج من نسله الملوك اللي هو إسحاق سيدنا داود وسليمان وهكذا
وبعدين هنا كده هنا بقى خ- إيه كلمه ايضا هنا
اه معناها ان في ان حاجه تانية تتحقق معاها يعني دي حاجه تانية زياده على حاجه اولانيه غير ال- اه يعني اول دوت ما كانش ليه او دوت بالاضافه لل للي قبل كده هنا بقى المفروض هنا بيقول فسقط ابراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة خلي بالك يعني هو كان خلاص خلف اسماعيل وكان كبر جدا في السن كده اسماعيل عنده 14 سنه آه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك يعني إيه يعني كل اللي أنا بترجمه الدنيا إن هو يفضل عايش يعني مش يعني مش بتمنى ابن تاني فوق سيدنا إسماعيل ده هو بيقول لا ليت إسماعيل يعيش أمامك فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه النصارى بقى وبولس فاهم النص ده على اساس ان خل- هو ده اللي انا هقيم معاه العهد لكن المفهوم من النص ده هو العهد اصلا ايه الختان فهو كأن الإله بيقول إن أنا هقيم معاه العهد يعني هو كمان يختن لكن إمتى؟ إيه، إيه، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسل من بعدي وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكسره كثيرا جدا إثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلد لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية يعني هو عاوز يقول إن العهد ده هيتحقق مع إسحاق مش السنة دي السنة الجاية زي دلوقتي إنه هيتولد وبعد كده يختن لكن هم بيقتبسوا النص بيقتطعوه بيقولوا ايه ولكن عهدي اقيمه مع اسحاق ويقف على كده فيبقى النص معناه ايه كان العهد ربنا هيقيمه فقط مع اسحاق وسيدنا اسماعيل ملوش في العهد ده هو اصلا بيقول له اما اسماعيل فقد سمعت لك فيه يعني انا خلاص اديتك عهد وقبل كده
في نص تاني بيوضح اهو إيه في ميلاد آه، في ميلاد اسحاق اهو وفعل الرب لساره كما تكلم اللي هو ايه انه ح- هيتحقق عهده مع اسحاق لكن في هذا الوقت في السنه الاتيه فبيقول وفعل الرب لساره كما تكلم فحبلت ساره ولدت ابراهيم ابنا كذا كذا ودعا ابراهيم ابنه لولود اسحاق وختن ابراهيم اسحاق ابنه كما امره الله اللي هو ايه زي دلوقتي السنه الجايه فهو كده خلاص كده هو كمان دخل ضمن العهد سيدنا اسحاق سؤال اتفضل طب هو ليه يعني طالما العهد هيبقى كده لناس ابراهيم كله اه ليه ذكره تاني؟
ذكر مين تاني
ليه ذكر اسحاق تاني صح؟
اه ليه ليه كرر يعني ليه ليه كرر قرر الموضوع موضوع ده؟
العهد تاني مع اسحاق؟
لان ال- الاله وضع ان اللي ملتزمين في هذا العهد هم اللي بيحققوا الختان فبالتالي هو ابراهيم اختتن واسماعيل اختتن وقعد يقول ناس كتير ولاد بيتك مش عارف مين اللي عندهم كذا سنه كذا كل دول اختتنوا فكده دول ايه دخلوا في العهد فهو ربنا بيقول له بقى ان ابنك ده الجديد اسحاق هو كمان هيدخل في العهد لكن مش زي دلوقتي السنه الجايه ايه بتكلم بقى على البركه في- في النسل والامم والكلام ده ايوه بقى ال- اصل ال- العهد ده ال- اللي هو المفروض ان هيبقى له نسل والكلام ده كله وانا اكون لا آه، لاكون الها لك ولنسلك من بعدك يعني هم يعبدوني ويبقوا آه، فكره ان ربنا يرضى عنهم و- وهكذا يعني فهي ال- هي المفروض واقيم عهدي معه اللي هو نفس العهد بتاع الختان وبعدين لما جه يتكلم مره تانية عن سيدنا اسحاق قال له ولكن عهدي اقيمه مع اسحاق الذي تلده لك ساره في هذا الوقت في السنه الاتيه أق- اقيمه يعني ال- اللي هو ال- انه يختن منكم كل ذكر وده علامه عهد بيني وبينه دي الفكره يعني عاوز بس اشوف الناس اللي بره النص الاولاني اللي هو واخذ علامه الختان ختما لبر الايمان ده غلط خالص في بس نص علشان مش عاوز اطول اكتر من كده في الموضوع ده انا كنت شرحته قبل كده في محاضرات تانية بس هنا في التكوين 18 من 17 ل 19 بيقول قال الرب هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله وابراهيم يكون امه كبيره وقويه ويتبارك به جميع امم الارض لاني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده ان يحفظوا طريق الرب لكي ياتي الرب لابراهيم بما تكلم به يعني ايه
هنا كده العهد مرتبط بالعمل بالعمل
ده الشرط هنا على العهد مشروط أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به يعني الموضوع مرتبط إيه بالعمل لكن بولس نصاب وضلالي لأنه قال هنا إيه قال ان ال- الموضوع كله جاي بالايمان وملوش اي علاقه باعمال وان العهد ده ملوش اي علاقه بال- بالاعمال في اسمه من ولاد اسحاق آه، لسبب انه لا دي ليها علاقه بقصه الذبيح دي كلها دي كلها قصه الذبيح طيب في هنا بقى في التكوين 22 من 15 ل 18 هنا بيقول ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانيه من السماء وقال بذاتي اقسمت يقول الرب اني من اجل انك امنت ولا فعلت فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك يعني ايه يعني هو المفروض ربنا قال له اذبح ابنك هو عمل ايه راح فعلا كان هيذبح ابنه لما آه، فعلا كان خلاص هيذبح راح ربنا اظهر له كبش يذبحه مكان ابنه فربنا بيقول له من اجل انك فعلت هذا الامر ولم تمسك ابنك وحيدك اباركك مباركه واكثر نسلك تكثيرا كانوا يعني ال- الوعد يتحقق ده بايه بعد ما عمل علشان كده كلام بقى يعقوب هو اللي صح ليه يعقوب قال في الرساله بتاعته قال فت... وتم الكتاب القائل قال لك إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح فترى أن الإيمان عمل مع آماله وبالأعمال أكمل الإيمان وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا يعني كل شيء اتمم واتحقق إمتى لما هو فعلا عمل فربنا قال له من اجل ذلك يبقى بولس للاسف فهمه كان عقيم جدا جدا ل- لنصوص العهد القديم
هو زي ما حضرتك قلت هو مش مش موضوع فهم لان الموضوع واضح هنا برضو في في نص تاني في التكوين 26 ده في آخر حياة إبراهيم وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان فيها إبراهيم آه الآسف ده ده ده كان خلاص إبراهيم عليه السلام مات والكلام ده لإسحاق مش مهم في الآخر وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر اسكن في الارض التي اقول لك تغرب في هذه الارض فاكون معك واباركك لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد وافي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم ابيك واكثر نسلك كنجوم السماء واعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع امم الارض ليه؟ من اجل ان ابراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي اوامري وفرائضي وشرائعي يعني الموضوع متعلق بالشريعة وال- والناموس ولا لا له علاقة بكل ده طيب المرة الجاية بقى ندخل في الإصحاح الخامس موضوع السلام مع الله ده إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آه، آسف قبل ما أختم بس أنا عاوز أشير إلى إن النصوص دي كلها بتاعت قصة إبراهيم والذبيح والكلام ده كله أنا كنت شرحته قبل كده في نفس السلسلة دي لكن في المحاضرات الخاصة بتاعت أعمال الرسل في الإصحاح ال 13 لما بولس آه، تكلم عن أنت معاك الإنجيل بتاعك يا شيخ أحمد هات لي أعمال الرسل كده بس عشان أفتكر النص طيب هنا المفروض الإصحاح 13 كان آه، وعظة كبيرة جدا آه، وانت معلم عليها بالاصفر اللي هو النص اللي بيقول ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا قعدت اتكلم بقى على ايه هو الموعد والكلام ده كله وفي نصوص تانية برضو في اعمال الرسل بتتكلم على ان آه، ان ربنا اقسم من نسل هذا حسب الجسد مش عارف مين في نصوص تانية في اعمال الرسل تطرقت برضو لنفس القصه دي ولما شرحنا النصوص بتاعت غلطيا برضو اللي هو فيها فيها بولس بي- بيتكلم في نفس الموضوع اللي هي محاضرات اعمال الرسل 13 كان عنوانها ال- الموعد ومراحم داوود في ال- في اعمال الرسل نبشركم بالموعد الذي صار لابائنا وكان في نصوص تانية جمعتها لبولس شرحت في روميا دي الاصحاح الرابع اللي احنا شرحناه دلوقتي وفي روميا الاصحاح التاسع هن- لسه هنشرحه تاني وفي غلطيا اللي هو ابراهيم وفي نسله لا يقول في الانسال كانه عن كثيرين بل كانه عن واحد وقصده الواحد ده مين اللي هو اسحاق يعني طبعا كل ده كلام فاضي وبرضه غلطية مرة تانية وغلطية مرة تالتة وغلطية مرة رابعة المفروض احنا تعمقنا في الموضوع ده احنا بنشرح غلطية طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك